يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ومسك الختام النهارده مميز جدا ومليء يعني بشخصيات عظيمه وجميله ربنا رزقها بمسك الختام وعشان لا ييأس الناس عايز نذكر بقول المولى عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يبقى ومنهم من ينتظر حبيت النهارده بالذات لان بعض الناس كانوا بيقولوا بيقولوا يعني يعني هنقعد نذكر على طول مثلا مسك الختام من سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين وتابع التابعين واحنا ما فيش حد فينا خالص مسك الختام والله في كتير جدا وانا بنفسي شفت حالات كتيره جدا ربنا رزقها بمسك الختام بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده تعالوا نسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال مثل امتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره شوف المعنى الجميل لا يدرى أوله خير أم آخره فعشان كده عايزين نعرف النهاردة ونعيش ونتعايش بقلوبنا مع نماذج جميلة ربنا رزقها بمسك الختام اخويا وحبيبي برضه عشان ما تيأس وتقول معقوله انا في زمن الغربه الثاني ممكن ربنا يرزقني بمسك الختام اخويا وحبيبي انا عايز بس اقول لك حديث واحد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان يفتح نفسك ويفتح الامل في, في قلبك ان ممكن تكون بفضل الله سبحانه وتعالى واخد اجر لا يخطر على قلب بشر حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم زمان صبر اللي هو اللي احنا عايشين فيه ده بيقول الصحابة إن من ورائكم بعدكم يعني زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم خد بالك الصحابة طبعا استغربوا قالوا منا أو منهم يا رسول الله لأجر خمسين شهيد من, من, من يعني من الرجال اللي عايشين في أيامهم ولا من زماننا احنا كصحابة قال بل منكم في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوان النهاردة تلاقي اللي بيقول لك لو فاتك بقى الفيلم بتاع النهاردة يفوتك نص عمرك والماتش بقى بتاع بكرة بقى هيفوتك تلتين عمرك واللي مش عارف ايه هيفوتك عمر هتلاقي عمرك كله توزع ما بين ماتش ومسرحيه وفيلم وخدت بالك وفسحه انما هناك بقى تخرج بقى تفتح باب بيتك تلاقي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وتلاقي اللي بيقول لك لا تنسى اخي صيام الاثنين واللي يقول لك ما تنساش قيام الليل واللي يقابلك ويقول لك ما تنساش يعني لا يفطر لسانك عن ذكر الله واللي ت... تلاقي ناس مجتمع مجتمع عظيم ده احنا لو كان واحد بس من الصحابه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي حد ظهر في زماننا ده يبقى من سعاده اهل الارض ان يظهر واحد فينا بالمنظر ده فما ظنك بان ناس بالخلق ده والعقيده دي والمعاملات والسلوكيات دي كلها يجتمعوا كلهم في مكان واحد وفي زمن واحد دي في حد ذاتها معجزه معجزه ان جيل عظيم زي ده يجتمع في في مكان واحد وفي زمن واحد خير جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين فانت ليك اجر خمسين صحابي لو تمسكت بدينك لكن خد بالك حبيبي كما قال الحافظ ابن حجر وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية فلقد اطلع الله عز وجل على قلوب عباده فلم يجد أطهر من قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الأنبياء ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يحملون هم هذا الدين فممكن يبقى لك أجر خمسين صحابي في الصيام ليه انت بتخرج تلاقي الكاسيات العاريات والفتن وتغض بصرك تقول معاذ الله الصحابي كان يخرج لا يجد الفتن دي ما فيش عندهم ما تسمعش عن صحابيه متبرجه ما تسمعش عن صحابي ما بيصليش مستحيل ومن رابع المستحيل تلاقي صحابي قاعد على قهوه مستحيل تلاقي صحابي مثلا بي بي بي بي بيعمل اي حاجه غلط مش معنى كده انهم معصومين لا مش معصومين المعصوم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن الصحابي لما كان يخطئ يا جماعه كان يحس كان جبل جبل فوق دماغه ولذلك كان يتوب في ساعتها على طول لا يمكن يؤخر التوبة أبدا ده مستحيل ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأطار به هكذا وهكذا خدت بالك عشان كده حبيبي في الله تعال نعيش الليلة دي مع مسك الختام ونماذج ونماذج من عصرنا دوت وأول نموذج عظيم أقدمه لشباب الأمة الشيخ كشك الله يرحمه هذا الرجل اللي كان بيتمنى وبيقول الكلام ده في الخطب بتاعته كان يتمنى ويشتهي أن يموت ساجدا بين يدي الله الله وتمر الأيام أخويا وحبيبي بعد جهات سنوات طويلة مع الدعوة و و وقدم فيها الخير الكثير والكثير يجي في يوم جمعة وانتوا عارفين ان يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ينجو من عذاب القبر بنص الحديث الذي ورد عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الشيخ كشك قال لابنه خصنا ركعتين يا ابني قبل ما نخرج لصلاة الجمعة وهو بيصلي فسجد فأطال السجود فابنه بينادي عليه يا أبي هنتأخر على الصلاة بينادي عليه مرة اتنين تلاتة أربعة ما ردش عليه بيحرك والده الشيخ كشك رحمه الله رحمة واسعة بيحرك والده لقى نفسه لقى ميت لقى قد فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا ومات الشيخ كشك ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ايه رأيك مش مسك الختام تيجي نشوف مسك ختام تاني تعال نشوف بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة اللي كان ليه صولات وجولات في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكم بكت عين متجبر لم تكن تسير بوعظ أحد فسالت بع- بوعظ الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام عزم على الرحيل إلى بيت الله الحرام في العشر الأواخر من رمضان لكي يعتكف لكي يعتكف يعتمر ويعتكف وهو على الباخرة وقبل ما تخش الباخرة مدينة جدة آه يعني كان هو كان صايم وكان ال- بعد ما افطر قال لهم الحمد لله الليله ديت اول ليله وتريه وابتدى بقى يظبط نفسه و- والكلام ده كله قال لهم بس انام شويه واقوم عشان اذكر ربنا واقرا قران و و- ونخش على العمره الى غير ذلك يقدر ربنا سبحانه وتعالى انه نام عشان يستريح بعد المغرب شويه جم يصحوه لقوا ميت جزاهم الله خيرا السلطات والامن في السعوديه لما عرفوا بامر الشيخ ابراهيم عزت أذنوا طبعا لدخول هذا هذه الجثة وكان محرما فأخذوه ووضعوه في آه، يعني آه، خشبة ال- آه، ثم دخلوا به بيت الله الحرام وصلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام في مكة وبعد ما صلوا عليه أذنت السلطات السعودية بدفن الشيخ إبراهيم عزت في مكة المكرمة فدفن في هذه البقعة الشريفة المباركة رحمه الله رحمة واسعة ايه رأيك في مسك الختام دوت عايزك ترفع دايما الشعار وما تنساش الناس ديت ما ربنا ما رزقهاش بمسك الختام يا شباب من فراغ الناس ديت قدمت كتير وكتير سنوات طويلة في الجهد وطلب العلم والدعوة إلى الله وإخلاص النية لله وجاي قاطع ال- الطريق كله وس- والمسافات دي كلها من أجل أن يعتمر وأن يعتكف في بيت الله الحرام فربنا يرزقه بمسك الختام في هذا المكان الطيب المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مسك ختام تاني الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة هذا الرجل القعيد العاجز الذي رفع الله عنه مؤونة الجهاد هو معلوش جهاد ورغم ذلك كان مجاهدا بل كان سيد المجاهدين بل كان يقود الأمة كلها للجهاد الشيخ أحمد ياسين اللي كان دايما يكرر مقولته المعروفة مقولة المشهورة أملي أن يرضى الله عني كل ما يكلموا يقول لهم أملي أن يرضى الله عني في الليلة التي قتل فيها الشيخ أحمد ياسين ابنه شاف طائرة استطلاع إسرائيلية فقال لوالده قال له يا والدي أنا شايف طائرة استطلاع إسرائيلية فلم يلتفت وقال والله يا بني ما زلت حتى الآن أبحث عن الشهادة فأملي أن تكون هي الشهادة راح صلى الفجر في الوقت اللي شباب كتير جدا من شباب الأمة عمرهم ما فكروا يصحوا يصلوا الفجر قام صلى الفجر وهو شيخ قعيد لو صلى في بيته فهو معذور ورغم ذلك اتوضى وأخذوه لصلاة الفجر صلى الفجر يا شباب وجلس يذكر الله في مصلاه حتى أشرقت الشمس وصلى ركعتين لتكتب له حجة وعمرة تامة تامة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ما صلى الفجر وهو راجع انضربت عليه ثلاث صواريخ غادرة من اليهود فقتلوا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ومن أقدار من حسن أقدار الله مولى عز وجل هذا الشيخ الكبير أنه قتل في نفس الوقت الذي قتل فيه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي صلاة الفجر وعلي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر وعثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن في صلاة في بعد صلاة الفجر في وقت عجيب جدا أن يموت فيه أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة أظن ده مسك الختام تعال نشوف صورة تانية لمسك الختام يحكي الشيخ القحطاني رحمه الله رحمة واسعة ان يحكي الشيخ القحطاني حفظه الله ان ان في يوم من الايام كان في رجل هذا رجل سبحان الله يعني يعني مات ليله الجمعه ليله الجمعه التي يموت فيها ينجو من عذاب القبر فهذا الرجل كان رجل خير جدا جدا بشكل لا تتخيله وكان كان يعمل مؤذنا كان يعمل مؤذنا وكان يعمل هذا بغي بلا اجر ولا اي شيء وكان يفعل هذا يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى المهم في يوم من الايام وكان عنده مزرعه كان يعني اذا دخل اي حد فقير او محتاج لا يمنع احدا من اكل من هذه المزرعه كان عاملها لله في يوم من الايام وافته المنيه وخلاص جالس على فراش الموت والناس يذكرونه بلا اله الا الله فيقولوا استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله وفجاه ابتسم ونظر الى السماء وقال اهلا بحبيبي اهلا بحبيبي ومات عند تلك الكلمه كانه بيسلم على ملك كأنه بيسلم على ملك رحمه الله رحمة واسعة ويذكر أيضا الشيخ القحطاني حفظه الله رجل هذا الرجل كان رجلا خيرا وكان حياته كلها طاعة لله سبحانه وتعالى وفي يوم من الأيام مات هذا الرجل وأخذوه ليصلوا عليه في مسجد كان الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة كان بيدي درس فيه فصلى عليه الشيخ ابن باز وصلى عليه عدد كبير من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من العلماء وطلبة العلم إلى غيرهم وذهبوا به إلى المقبرة ليدفنوه كان الكلام ده كان بالليل كان ليلا فطلب أحد المشايخ قال له بس يعني هاتوا لنا مصباح عشان ننور القبر عشان نقدر ندفنه فتأخر المصباح فأنزله إلى قبر قال لهم طب يعني قربوا حتى أي حاجة أشوف بها ونزل للقبر وبمجرد ما أنزل هذا الرجل إلى القبر حتى شع نور عجيب خرج نور عجيب من قبر هذا الرجل وشموا رائحة المسك من هذا الرجل في قبره أليس هذا مسك الختام مسك الختام تعالوا نشوف كم قصة برضه تانيين كده جمال أو قوي يعني مؤثرين جدا كان في شاب يا شباب عاش حياته كلها على الخمر وشرب الخمر عاش حياته كلها بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وأنا دايما بقول يا جماعة ارفعوا شعار البسمة والرحمة في الدعوة الدعوة الرحيمة ما فيش أجمل منها عمر ما كانت الدعوة الرحيمة تخسر أبدا أجمل شيء في الدنيا أن أنت تبقى دعوتك دعوة رحيمة بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام قابلوا بعض الشباب هؤلاء الشباب كان عندهم أسلوب جميل ودعوة رحيمة قابلوا وسلموا عليه طبطبوا عليه طيبوا خاطره وضعوا له العطر بدأوا يتكلموا معاه وبدأوا يذكروا بالله سبحانه وتعالى والجنة والنار والآخرة وبعدين فجأة واحد منهم قال له طب إيه رأيك ما تيجي معانا جنة الدنيا قال له فين قال له بيت ربنا سبحانه وتعالى فما كان من هذا الشاب الا انه قال له طيب الشاب ده راح البيت اول ما راح البيت طبعا هو كان متعود قبل كده بقى يخش البيت يسب ويخبط ويشتم ويعمل ويضرب فلو بيخبط امه فتحت له فلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالت له خير يا حبيبي الشر بره بعيد انت عيان قال لا لا يا امي انا خفيت الحمد لله امال فين يعني الكوكتيل السب والشتم والضرب اللي انت كنت بتعمله قال لها يا ست انا تبت الى الله الحمد لله رب العالمين دخل اغتسل واتوضى ولبس لبس كده نظيف وحط عطر كده وراح المسجد لأول مرة ودخل لقاهم بيصلوا صلاة المغرب قام يصلي ورا الإمام ومع أول سجدة سجدها لله والله فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا يا سلام مش مسك الختام دوت مات ساجدا بين يدي الله ومن مات ساجدا بعث ساجدا يوم القيامة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد والصواب ومن يرزقنا جميعا حسن الختام سبحان الله كان في المقابل برضه كان في بنت كانت لابسه استرتش كده وبضيهات وحاطه مكياجات وعامله شعرها مش عارف ازاي والكلام ده كله وارقى انواع العطور والمكياجات وفجاه البنت ديت وهي ماشيه قابلتها اخت فاضله طيبه مباركه سلمت عليها وبكل لين ورحمه يا جماعه الرحمه حلوه في الدعوه سلمت عليها بكل لين ورحمه قالت لها تأذني لأختي أستثمر أو أغتنم منك أو أستلف منك ساعة قالت لها تعملي بقى ايه قالت لها نخش بقى جنه الدنيا قالت لها فين قالت لها في بيت ربنا سبحانه وتعالى قالت لها طيب كانت فاضيه فدخلت معاها المسجد طبعا البنات شافوها بقى هم لابسين اللي لابسه نقاب واللي لابسه خمار ومش عارف ايه لقوا ديت داخله لابسه استريتش وبادي فقعدوا يبصوا لها فالبنت زميلتها كانت ذكيه جدا البنت اللي قابلتها اللي تدعوها الى الله سبحانه وتعالى راحت نازله اشترت لها حجاب كامل على حسابها رغم انها فقيره وطلعت قالت لها البسي بس الحجاب ده وقت الدرس وبعد كده خلعيه زي ما انت عايزه عشان ما حدش يضايقك قالت لها حاضر لبست الحجاب ودخلت اتوضت لاول مره تتوضى لله ودخلت صلت المغرب وسمعت درس عن وصف الجنه بين المغرب والعشاء وصلت العشاء وهي خارجه اختنا الفاضله قالت لها انا اسفه ان كنت ضيعت ساعه من عمرك لكن حبيت ان انت تذوقي طعم ولذه الايمان والطاعه فلو كنت عايزه تقلعي الحجاب اقلعيه ولو كنت عايزه تبطلي الصلاه بطلي بس انا حبيت ادوقك طعم الطاعه قامت التانية قالت لها ايه قالت لها ابدا والله عمره ما يحصل عمري ما هسيب الصلاه ابدا وعمري ما هخلع الحجاب الا في اليوم اللي اللي البس فيه اكفان وانا نازله الى قبري وهدعو الى الله بنفس الطريقه الرحيمه الجميله اللي انت دعوتيني بيها وخرجت وهي تحمل هم الدين وكان اخر حاجه عملتها صلت المغرب سمعت درس صلت العشاء طالعه وهمتها انها تدعو الى الله بتعدى الرصيف جت عربيه صدمتها فماتت ومن مات على شيء بعث عليه شفت الخاتمه الجميله واحد راجل ما كانش ملتزم وبعدين مره واحده الحمد لله ربنا اكرمه والتزم وراجل امي لا يحسن القراءه ولا الكتابه في يوم من الايام دخل المسجد لقى الشيخ بيقول درس ولقى الشيخ بيذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال بس هدعو بالحديث ده وخرج يدعو خش على البقال وعلى الجزار وعلى الحلاق وهنا وبكل مكان يدعو في يوم من الايام جاله مرض دخل المستشفى يعمل عمليه وكان الدكتور اللي بيعمل له العمليه ده كان بعيد تماما عن طاعه ربنا عمره ما سجد لله سجده فجأة الراجل وهو في البنج متبنج بنج كلي فجأة قام من ال... من البنج و... يا دكتور فقال له ما... في ايه عايز ايه هو ظن انه مثلا تعبان وعايز حقنه مسكنه قال له يا دكتور قال له خير قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومات عند هذه الكلمه مسك الختام وماذا أعددت له كان في شاب الشاب دوت حياته كلها كانت معاكسة للبنات قابله شاب طيب فذكره بالله قال له ترضى لأختك ترضى لبنتك ترضى لأمك ترضى لخالتك لعمتك ليه تعمل كده يا أخي فهو شاب كان ضخم جدا فابتدى يبكي والتاني كان خايف وهو بيدعوه بس قال أول ما لقيته بكى ابتديت بقى يعني أقول له بقى وأذكره بالله والآخرة والجنة والنار فقال له يا اخي كل ما في الامر ان انا عايش في فراغ رهيب ونفسي حد يملى الفراغ بتاعي ده يا بدين يا باي حاجه قال له نملى الفراغ ده بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى ونذكرك بالله قال له اديني تليفونك لو اذنت لي اداله تليفونه واتصل بيه مره واثنين وثلاثه والتزم الشاب وتمر الايام واخونا اللي دعاها الى الله سبحانه وتعالى حب يطمئن عليه فراح له البيت خبط على باب البيت فتح له ابوه فبيقول له السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له فين الأخ أحمد قال له الأخ أحمد حضرتك مين قال له أنا فلان الفلاني قال له فلان الفلاني اللي دعيته إلى الله قال له أيوة قال له جزاك الله خيرا يا ابني ربنا يجعله في ميزان حسناتك قال له خير يا عم قال له أحمد مات أول امبارح يا ابني قال له إزاي قال له مات قال له لكن أبشرك يا ابني إنه بعد الفساد اللي كان عايش فيه ده كله حياته كلها كان مقضيها في الصيام وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والبكاء والخشوع ومات وهو ساجد بين يدي الله مسك الختام حقيقة آخر حاجتين عايز أقولهم وآخر مسارين المسارين دول كانوا قريبين مني جدا وأنا كنت قريب منهم جدا كان في رجل حبيته في الله قوي وهو حبني في الله الراجل دوت اسمه عم محمد سعيد كان شغال ترزي وهو اللي كان بيفصل لي اغلب اللبس بتاعي اللي بروح بيه اصلي واخطب بيه الجمعه وكده وكان بيحضر لي خطب الجمعه كلها اللي كنت بخطبها ايام ما كنت بروح حدائق حلوان في مسجد الهدى وبعد كل خطب الجمعه كنت بروح لهم مره في الشهر لازم لازم يعزمني عنده على الغدا يا حاج محمد يقول لي ابدا أنا بحب أهل العلم وأتمنى ربنا يحشرني وإن كنت أنا مش عالم بتمنى ربنا يحشرني مع أهل العلم فما تحرمنيش من إكرامي إن أنت تيجي تنور لي بيتي وتبارك لي بيتي وناكل مع بعض لقمة وتذكرنا بالله ربنا يجازيه كل خير الراجل دوت كنت أشوفه والله العظيم يا إخوة كنت أتذكر قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كان رجل لين وجميل وبسيط متواضع وكان الرحمة اللي في الدنيا دي كلها كنت بشوفها في قلب الراجل ده كنت بقول له يا حاج محمد اوعى تغيب خطب الجمعة أنا بخطبها لأن والله العظيم ثم والله أنا وأنا بخطب ببص في وشك وبحس إن ربنا بيفتح عليا من مجرد نظرتي إليك أحس إن إخلاص بيشع من وش هذا الرجل هذا الرجل في آخر أيامه كنت أشوفه ويقول لي ادعي لي يا حبيبي باللفظ كده ادعي لي يا حبيبي ادعي لي ادعي لي ربنا يحسن ختامي جاله مرض ورم شديد جدا في الكبد وأجريت ليه أربع عمليات كان في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى في الأربع عمليات الدكاترة اللي أجروا ليه العمليات بيقولوا رأينا منه العجب كان يسبح في أثناء التخدير من أول عملية لآخر العملية تخدر بنج كلي ولا يفطر لسانه عن التسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى وفي آخر عملية فاضت روحه إلى بارئها ورب الكعبة مجرد ما وصلنا الخبر يعني أنا مش هقول إن حسيت إن نور كان في الأرض وانطفى حسيت إن إن إن, إن الدنيا إن حسيت بغربة بعد موت هذا الرجل ربنا يرحمه رحمة واسعة وآخر مثال آه، عمي عبد الرازق اللي كنا بنسميه عم رزق عمي هو آه، مش أخو أبويا هو ابن عم أبويا هذا رجل كان عجيب كان بيلبس بدلة ويحشي جيوب البدلة أرواح فنضان وطوفي وشوكولاتة وطول ما أنا ماشي معاه ما فيش طفل يعدي إلا لما يندى عليه يقول له تعالى يا حبيبي ويروح مديله أي حاجة أرواحة شوكولاتة أي حاجة فتعجب أقول له يا عمي أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لي يا حبيبي الطفل لو رضيته ربنا هيرضيك ومفيش حد في الدنيا دي تقدر تراضيه أسهل من الطفل فأنا نفسي ربنا يرضى عني فبحاول أراضي عباد ربنا عشان ربنا يرضى عني والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم الله كانت نماذج عجيبة أوي أوي كانت ناس طيبة بجد كنت قاعد أبص للناس ديت أقول من رحمة ربنا و- وعدله طبعا يعني إن الناس دي فعلا لازم تموت الميتة دي ناس طيبة وناس عمي دوت مات في حادثة موتوسيكل كان عنده حاجة و80 سنة فوق ال 80 سنة أظن 86 سنة مات حصلت له حادثه موتوسيكل راح المستشفى ورحت زرته اكتر من مره وفي اخر زياره قالوا لي مات جلست جنبه اقرا القران جنبه وابكي وادعي له وحضرت الغسل بتاعه وغسلته ويعني او ساعدت في غسله كان وشه منور نور عجيب نور ما رايت في حياتي حد منور بالمنظر ده وكانت جنازته جميله قوي قوي وكان سبحان الله هو ده الجيل اللي, اللي اللي بيدينا الامل في ان الدنيا ما زالت بخير وبلاد المسلمين مليانه خير وياما في قصص وقصص وقصص وحاجات لا تخطر على قلب بشر لناس ربنا رزقهم مسك الختام انا بحكي الكلام ده ليه عشان ما تشعرش بيأس في زمن الغربه انت شايف فساد حواليك كتير قوي لكن في وسط الفساد ده اخويا وحبيبي واختي الفاضله في ناس طيبين عايشين ما بيننا والله في ناس طيبين كتير عايشين وسطنا لكن عشان الفساد ظاهر قوي قوي احنا بنتخيل ان الدنيا ما بقاش فيها خير الدنيا لسه فيها خير والمسلمين فيهم خير وما فيش حتى حد حتى من اهل الفساد ما نقدر نقول هو ما فيهوش ما فيهوش خير ابدا في خير بس قليل شويه وظيفتنا ان احنا نظهر الخير ده وندعو الناس ديت وصدقني الانسان لما بيلتزم وبيدوق طعم الايمان ولذه الايمان ربنا بيكرمه بيبقى حاجه تانية خالص ده كان حلقتنا الليله دي عن مسك الختام ومش عايزين ننسى الشعار اللي بنرفعه دايما ومش هننساه وماذا أعددت لها فاضل لنا حلقة واحدة الحلقة ديت أنا هعملها لكم فجأة وأتمنى إن شاء الله إنها مفاجأة تعجبكم خليها إن شاء الله مفاجأة لبكرة أتمنى إن شاء الله إن ربنا يجعلها مسك الختام لدروس مسك الختام جزاكم الله خيرا حبايبي في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته